بسم الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين نقرأ جزء من مرقس عشرة عدد 13 وقدموا إليه أولادا لكي يلمسوا أما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخلوا فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم احنا مركزين في التلمذة على التلمذة على الآباء التلمذة على الكنيسة التلمذة على الكتاب المقدس التلمذة على حياة المسيح له المجد على الأرض وكل واحد يتلمذ على أب اعترافه لكن في جوانب من التلمذة ساعات تغيب عننا وإن كانت هي المدرسة المستمرة على طول يعني إيه يعني اللي عاوز يتعلم ممكن يتعلم من أي حاجة والتلميذ الشاطر بيلقط الدروس من كل حاجة مش بس من الكهنة ولا الأساقفة ولا الرهبان ولا حتى من الإنجيل ولا لا فأول مدرسة للتلمذة وأقدم مدرسة للتلمذة الطبيعة نفسها لأن الطبيعة مليانة دروس والإنسان اللي يتأمل في الطبيعة ويبقى دايما باصص لها كده بفهم يتعلم دروس كتير جدا عشان كده داود كان يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه درس من دروس الطبيعة مثلا عن النظام يعني أغلبنا مش منظمين في حياتنا كفاية بينما تلاحظوا أن الطبيعة منظمة جدا الشمس تطلع في ميعاد وتمشي في ميعاد والبحر له حدود وفي مد وفي جزر وفي قمر والقصة دي محكومة بحسابات دقيقة جدا واللي يدرس فلك يلاقي انه لو زاوية دوران الارض حوالين الشمس اتغيرت نص درجة بس الدنيا دي كلها تبوظ لكن في نظام محكم حوالينا كل يوم النظام ده مدرسة الشخص اللي ممكن يبص للطبيعة يتأمل هذا الدرس ويتعلم النظام درس تاني من الطبيعة محبة ربنا واضحة جدا في الطبيعة لأنه هو نفسه المسيح له المجد قال يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار الشمس دي طالعة علينا احنا بس لا طالعة على الناس كلها الشمس طالعة من ايد ربنا على ناس بتسرق وناس بتقتل وناس بتعمل كل حاجة غلط والشمس طالعة لهم تنور لهم حياتهم برضه مع ان الشمس دي ممكن تقف بأمر إلهي يمطر على الأبرار والظالمين يوم ما بينزل المطر ما بيختارش البلد اللي ينزل عليها أو الناس الكويسين بينزل على الكل فالدرس ده معناه أن رحمة ربنا واسعة جدا وبتتعامل مع الكل بحب شديد قوي طب انت بتغير طريقتك من واحد للتاني ليه اللي يعاملك كويس تعامله كويس واللي يعاملك وحش تعامله وحش ما تعلمتش من الطبيعة درس تبقى كويس مع الكل ليه اهو درس انك تبقى كويس مع الكل لان ربنا كويس مع الكل والطبيعة حلوة مع الكل المسيح له المجد كان بيحب الطبيعة او كان جزء كبير من وقته وحياته في الطبيعة اما البحر واما الجبل تاخدوا بالكم وكتير من كلماته كان فيها لمسات طبيعية لما يقول مثلا تأملوا زنابق الحقل إنها لا تزرع ولا تحصد وأبوكم السماوي يلبسها فكم بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه يعني بتبقى ماشي كده وتتفرج على شوية زرع أو ورد أو كده ألوان جميلة أوي ومتناسقة جدا وبعدين تقول مين لبس الجمال ده كله ربنا ونفس ربنا يسوع المسيح يقول إن كان الحاجات الحلوة دي قدامكم بعد يوم ولا اتنين هتقع وتترمي يعني حتى دي ملهاش قيمة كبيرة أوي طب انتوا بالأولى بقى لا تهتموا لأجسادكم بما تلبسون ولا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون درس من الطبيعة انك مجرد تتفرج على الزروع والورود والجمال ده كله تقول يا رب انت جميل قوي وانت طيب قوي وانت كمان آه يعني الجمال الظاهري ما يشغلكش لان الجمال ده كله بيقع وينداس ويتحرق وما بيملوش لازمه ومع كده احنا لو لو تجملنا بكل شيء عمرنا ما بنيجي جنب جمال الطبيعة حتى يقول لك بالالوان الطبيعية يعني ما يكونوا عاوزين يعملوا حاجة ايه جذابة قوي لان الطبيعة اجمل من اي اختراع بشر فالمزمور يقول عجيبة هي امواج البحر لما تقف قدام البحر كده وتبص ايه البحر ده فين اخره والموجة دي بقالها الاف السنين عمالة تروح وتيجي عمالة تروح وتيجي بطلش ابدا وايه اللي جوه البحر وايه الكائنات البحريه والسمك وال... كل ده عالم من الاسرار يحسسك ان ربنا غويط قوي ويجي الواحد يقول انا بعرف ربنا بتعرف ربنا ايه انت ما احنا بنعرفش حاجه احنا واقفين على البحر بنتفرج من بعيد ان كان البحر نفسه خلقه ربنا عميق جدا وواسع جدا وعجيب جدا فكم وكم اللي خلق ده كله تعرف عنه ايه وتعرف فيه ايه وتعرف جواه ايه ما نعرفش حاجة درس تاني من الطبيعة عن عظمة ربنا وعن عمق ربنا ممكن الواحد يتعلمه مسيح لو المجد يبص على العصافير ويقول تأملوا الغربان عارفين في عادة مصرية اللي يشوف غراب يقول اللهم اجعله خير يعني لكن المسيح بيقول بصوا على الغربان فاش حاجة مفيش الكلام الفاضي ده بصوا الغراب ده برضه ما بيحسبش وما بيحوش لكن بيلاقي أكل ليه ويلاقي أكل لعياله طب وانتم ولاد ربنا أحلى خلقة خلقها ربنا مش هي مش هيأكلكم مش هيعول هم عيالكم طب انتوا الغراب مش بيعول هم عياله اتعلموا منه درس كلها دروس من الطبيعة مش مش محتاجة كتاب ومش محتاجة مدرس ودروس كل يوم الشمس ما بتبطلش والهواء ما بيبطلش والنظام ما بيبطلش ومنين ما بتمشي بتلاقي تحتيك أرض وفوقيك سماء وحواليك ورد طب ما بتتعلمش ليه يفضل الواحد يقلق يقلق ده العصافير تشهد علينا لما نقلق والورد يشهد علينا لما نقلق والشمس تشهد علينا لما نقلق وكلهم يستغلطونا يقولوا لنا قلقانين ليه اتعلموا مننا حتى الدرس ده مفروض انتوا تعلمونا يا بشر لان انتوا اقرب ناس لربنا لكن احنا عاوزين نعلمكم الدرس ده انه انه ربنا طيب وربنا قادر وربنا بيشيل كل الطبيعة ده اللي خلى داود النبي هو بيسبح يقول سبحيه أيتها الأشجار سبحيه أيتها البحار والأنهار والينابيع والشمس والقمر من كتر تأملاته وإحساسه بالطبيعة كان بيخلي كل حاجة تتكلم يوم ما يلاقي شجرة بتتحرك كده يقول دي بتكلم ربنا هو حس بكده وابتدى يفهم كده وأول ما يلاقيها بتتحرك يقول يشتغل معاها ويسبح ربنا لأنه أصبح شخص يحب الطبيعة ويخاطب الطبيعة والطبيعة بتخاطبه كل يوم وتعلمه درس تلميذ نجيب بيتعلم من الطبيعة درس كل يوم سليمان الحكيم رجل التأملات يعلمنا اللي يقرأ بقى سفر الأمثال وسفر الجامعة يعلمنا التلمذة على حيوانات كتير في جزء كده نغويه في أمثال 30 يعلمنا التلمذة على شوية حيوانات محدش ممكن يحترمها ولا يبص لها ويقول ايه أمثال 30 24 أربعة هي الأصغر في الأرض ولكنها حكيمة جدا يعني أربع كائنات صغيرة أوي وحكيمة أوي النمل طائفة غير قوية النملة دي طول النهار بنشوف نمل ونبقى عاوزين نجري وراه بالشباشب طب ما نتعلم منه ان حاجة يمكن يعلمنا درس النملة دي تطلع حاجة عدلة ولكنه يعد طعامه في الصيف تصور النملة دي تبكتك وتبكتني لأن احنا بيجيلنا فترات من الفتور أو من المشغولية من الصيف كده من الشتاء شتاء روحي طب ما حوشتش ليه أديك في مؤتمر ما خدتش خلوة طويلة ليه وقعدت تقرا ليه واستفدت بكل دقيقة ليه لأنك هترجع شتاء زحمة مشغولية برد طب عد طعامك في الصيف النملة الصغيرة اللي بندوس عليها دي أحكم مننا في الحتة دي تعلمنا درس تقول فكر ان جوه جاي لك شتاء جاي عليك شتاء وجاي عليك ايام صعبة جاي عليك مشغولية زيادة حوش حضر طعامك في الصيف بالرغم انها حشرة صغيرة ما تاكلش كل اكلها تحوش بتعرف تحوش الوبار الوبار ده زي الفئران الصغيرة كده طائفة ضعيفة هو مختار أربع حاجات ضعيفة أربع حاجات صغيرة عشان يكسفها ولكنها تضع بيوتها في الصخر يعني ايه يعني هو زي الفار الصغير كده الفار ده صغير أوي تدوس عليه برضو أو تضربه بأي حاجة أو أي حيوان ياكله لكن يجري ويستخبى في الصخر ينقر كده عنده نقرة جوه الصخر يمين يطوله بقى ولا أسد ولا ديب ولا إنسان يقدر يوصل لأنه حاطط بيته جوه الصخر اتعلمت الدرس ولا ما اتعلمتوش أنا وأنت ضعف مش هقول زي الفئران لكن ضعف طيب في حل للضعف ده تعال نحط بيوتنا في الصخر تعال نلزق في المسيح ونستخبى في المسيح محدش يوصل لنا اتعلم الدرس ده من الفار من الوبار ان احنا كضعفاء ينبغي ان نحتمي في الصخر ده كل ده تلمذة تلمذة على الحشرات وعلى الحيوانات حاجة تالتة يقول ايه الجراد ليس له ملك ولكنه يخرج كل فرقا فرقا ما تشوف سرب جراد جاي تستغرب ما تلاقيش قدامه رئيس ما تلاقيش له ملك في بعض الحشرات تلاقي في ملك أو ملكة زي النحل كده وفي حشرات لا بالرغم من غياب الملك يتحركوا فرقة يتحركش واحد بدماغه أبدا فلما يتحركوا الفرقة دي تلاقيها مثلا مليون جرادة يعني فالمليون جرادة الجرادة الواحدة سهلة قوي تدوس عليها تموتها لكن مليون جرادة لما تنزل على قرية تمسحها خالص تبقى تبقى جيش صحيح فشوفوا المعنى درس احنا يا بشر بيبقى عندنا الريس وبرضه مش عاوزين مش عارفين نشتغل مع بعض لكن الجراد ملوش ريس لكن بيعرف يشتغل مع بعض ويتحرك كتيم ويرك ويعمل شغل جماعي وله فرقته ومتفاهم مع بعضه ومحدش فيهم بيقول انا الريس يعني لما تبص على الجرادة تقول يا سلام اتعلمت من الجرادة ان ما حد ما فيش ولا جرادة قالت انا الملك واحنا يا بشر كل واحد فينا بيتسابق عشان يبقى هو الرئيس العنكبوت حتى العنكبوت هيعلمنا درس العنكبوت تمسك بيديها وهي في قصور الملوك يعني لو رحت قصر ملك اي بيت حلو يعني ممكن تلاقي عنكبوت كده في كورنر في السطح ولا حاجه في السقف طبعا قصور الملوك مليانة خير فالعنكبوت ده عشان ياكل هياكل له ايه يعني هياكل له كلام فاضي يعني فهو مش محتاج يشتغل لكن تلاقي عنكبوت وفي قصر ملك وشغال بايده برضه ما بيبطلش شغل درس ليه لانه الراحة مضرة مش مفيدة حتى لو ربنا مديك خير كتير او اشتغل بايدك وما تستكنش للراحة لان الراحة تضيع حاجات كتير قوي الطبيعة مليانة دروس الطبيعة مدرسة في التلمذة هل الواحد فينا تلميذ للطبيعة ده سؤال مهم لأنه السماوات والأرض هتشهد علينا لأن ما تعلمناش دروس بسيطة جدا مليانة حوالينا دروس ما لقطناهاش في قصة يونان كان في دروس كتيرة ربنا عاوز يعلمها اليونان اضطر يجيب له مدرسين مختلفين جاب له مدرس اسمه الحوت علمه الأدب حطه في بطنه وقعده ثلاث أيام كده مش عارف يتحرك يمين ولا شمال ولا ياكل ولا يشرب ويصلي عشان يعرف ان ربنا كبير وما يتقلوش لا ولما طلع جاب له درس من اليقطينة اليقطينة شجرة زي اللبلاب طلعت بسرعة قوي ضللت على راسه عشان ربنا بيقول له برضه بحبك ومسامحك وضللت عليك اهو وبعدين جاب له درس من الدودة اليقطينة اللي حط فيها فرحته كلها جت الدودة الصغيرة قرمتها من تحت وقعتها فحزن حزن شديد أوي مين اللي بيعلموك يا يونان قال الحوت واليقطينة والدودة طب فهمت الدرس ولا ما فهمتش كل واحد منهم بيقول درس التلميذ الشاطر يتعلم الدرس يبص على كل حاجة ويتعلم منها درس يبقى أول مدرسة في التلمذة هي مدرسة الطبيعة مش بس الطبيعة هي اللي فيها تلمذة كمان المواقف فيها تلمذة يعني ايه يعني بيحصل معانا مواقف كتير كل يوم وكل موقف بيحصل معانا ممكن الواحد يتعلم منه درس لكن احنا بسبب عدم تركيزنا في التلمذة ما بنتعلمش وتبقى مواقف ورا بعض وما بنتعلمش وتبقى شبه معجزات في حياتنا وبرضه ما بنتعلمش ده انت ممكن تبقى سايق وعربية فرمل جنبك وكانت هتحصل حادثة وبدل ما تشكر ربنا انه ستر ونجاك تفتح الباب وعاوز تنزل تسمع الجدع كلمتين و... يا سيدي طب اتعلم الدرس هي اقل من ثانية وكنت ممكن تروح انت وعمرك وبيتك كله بدل ما تشكر ربنا اللي ستر اهو موقف صغير نازل تتخانق مش تتعلم الدرس ان ربنا هو اللي محوط عليك وبيستر عليك ولا نازل تزعق وتتخانق مواقف صغيرة المسيح له المجد يوم الخمس خبزات أكل خمس تلاف يوم السبع خبزات أكل أربعة تلاف وبعدين قال لتلاميذه ايه وهم راكبين المركب تحرزوا من خمير الفريسيين هو كل اللي جه في بالهم ما جبناش عيش هنضطر نشتري من اليهود طب هنعمل ايه قاعدين يفكروا في الاكل والشرب فالمسيح له المجد زعل جدا قال لهم تعالوا هنا يوم الخمس خبزات كام قفة شلتم قالوا له 12 يوم السبع خبزات كام سلة حملتم قالوا له سبع قال لهم ولسه مش فاهمين انا هتكلم في اكل وشرب بعد كل اللي حصل ده لسه مش فاهمين ان انا عمري ما هقول لكم هاتوا عيش وهاتوا خميرة وكلام من ده انا هكلمكم في اكل وشرب بعد كل اللي حصل ده يبقى الواحد ساعات يبقى عنده دروس وما بيفهمش التلاميذ ما كانوش بيفهموا الدروس بسهولة برضه قال لهم أحتى الآن لا تفهمون كم مرة فهمتكم أن المواضيع دي ما تفكروش فيها اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم أحتى الآن لا تفهمون المواقف ياما مواقف بتحصل فينا ده لو الإنسان فينا حكيم وعينه في راسه يتعلم كل يوم دروس بلا حدود عشان كده يتقال على اليهود ربنا ما يسمحش يتقال علينا يقول لهم عيون يبصرون ها ولا يبصرون ولهم أذان يسمعون ولا يفهمون لأن قلب هذا الشعب قد غلظ قلبهم ناشف عينيهم مفتحة مش شايفين حاجة ودانهم مفتحة ما بيسمعوش حاجة ما بيفهموش حاجة الحاجات دي عطلانة كلها لأن المواقف حوالينا بتتكلم عن عناية الله وعن محبة الله وعن عدل الله وعن خطورة الشر وعن حلاوة الخير وعن كل الدروس اللي في الإنجيل موجودة في الطبيعة حوالينا وفي المواقف بس اللي يفهم وبرضه ما بنفهمش الأكتر من كده التلميذ الشاطر مش يتعلم بس على الطبيعة والمواقف التلميذ الشاطر يعرف يتعلم من كل شخص يقابله كل شخص ساعات احنا نقول ايه هنروح نقعد مع فلان عشان نسمع كلمة منفعة كويس لكن ايه رأيكم بقى انه الاشطر من كده يقابل فلان او علان ايا كان ويتعلم الدرس يحكوا عن القديس مكاريوس الكبير ابو مقار انه حورب بشهوة البطن بالشراهه بقى كل شوية جعان وعاوز ياكل وهو يعني راهب قديم قوي وقديس كبير قوي فصلى بشدة وقال له يا رب يعني سمعني كلمة منفعة عرفني درس أعمل إيه في الشهوة دي أنا مع السن ده ومع العمر ده ومع النسك ده أبقى مشغول قوي بموضوع بطني ده والأكل فجاله كده إحساس إنه هيطلع من قلايته يمشي في الصحراء وأول شخص هيقابله هيتعلم منه درس ما هو بقى مش هيروح لمين طيب ما هو عايش في الصحراء فضل يمشي لغاية ما قابل عيل صغير بيرعى الأغنام قال له حبيبي عاوز أسألك سؤال هو الواحد لما يكون جعان يعمل ايه قال له ياكل يا عم قال له طب كل ولسه جعان قال له ياكل تاني قال له كل تاني ولسه جعان قال له ده يبقى حمار فمضى منتفعا يعني ايه هو الكلمة دي فوقته واخدين بقى هو اعتبرها درس الواد بيقولها له ببساطة لكن هو لأنه متواضع أيوة الكلمة دي هزته فوقته انت لو هتفضل ماشي ورا بطنك ورا الأكل والشرب انت ما بقتش بني آدم فالكلمة دي عدلته شوفوا القديس مكاريوس العظيم اللي له لغاية النهارده مخطوطات ومقالات مدرسة في الرهبنة وفي النسك وكلامه عميق جدا دور على صبي جاهل وتعلم منه درس يحكوا عن القديس أمبانتونيوس أنه لما راح في بداية توحده هو ما كانش في نظام رهبان فساب البلد وطلع على باب البلد عمل له عشة وقعد فيها راهب ما هو ما كانش في أديرة ولا في رهبان وبعدين كان في زي ترعة كده فهو قاعد على باب العشة بتاعته دي لقى ست نازلة هتستحم قال لها يا ست اختشي مش شايفة راهب قاعد قالت له هو اللي عاوز يترهبن حبك يترهبن هنا ما يدخل الصحراء واسعة مش يرد عليها ويقول لها انت بصراحة مش مؤدبة لا لا ما جاش في باله على طول اللي جه في باله دي رسالة من السماء صح اللي عاوز يترهب ما يبعد عن الدنيا كلها لا كرامته وجعته ولا قال دي ست مستهترة ما عندهاش مبادئ ما جاش في باله الكلام ده كل اللي جه في باله دي رسالة من السماء رسالة من السماء يحكوا عن راهب تاني انه كان بسيط جدا وتلميذ شاطر فيدخل قلاية راهب زميله فيلاقيها مترتبة فيقول في باله ايه يا سلام الراهب ده منظم قوي لازم حياته الروحية منظمة قوي نفس اليوم دخل على قلاية راهب تاني مهرج مبهدلة خالص عارفين ايه اللي جه في باله قال باين عليه مشغول خالص بالصلاة مش لاحق يوضب قلايته شوفوا العين البسيطة تعلم من ده درس ومن ده درس والاتنين عكس بعض المنظم قال ده شاطر قوي في النظام والمهرجل قال عليه باين عليه مش فاضي ابدا لانه مركز في الروحيات ده تلميذ شاطر خد درس من هنا وخد درس من احنا لو دخلنا عند المنظم هنقول سايب الصلاة وعمال يوضب ولو دخلنا عند المهرجل ادي الرهبان ما عندهمش نظام فتلاقونا لا عارفين نتعلم من ده ولا بنتعلم من ده الإنسان الحكيم يقدر يتعلم من كل إنسان هتلاقي في كل إنسان حاجة حلوة كل إنسان يحكوا برضه عن قديس مكاريوس إنه كان ماشي في الصحراء وكان ماشي قدامه تلميذه لأنه الدنيا حر فسبق التلميذ فعدى عليهم كاهن أوثان شايل تمثال وثن فالتلميذ بقى خدته ال- الح- الحماسة بتاعت الشباب قال له إلى أين أنت ذاهب يا خادم الشيطان ما هو شايل وثن فالراجل مسك التلميذ اداله علقة ما ما ردش بلسانه يعني شوية وجاع جنبه الراجل العجوز أبو مقار القديس مكاريوس بص الكاهن الأوثان قال له تصحبك السلامة يا رجل النشاط فعجبه الكلام قال له انت تع- انت بتقول لي الكلام ده بأدب ليه قال له انا كل اللي جه في بالي قلت يا ريتني عندي النشاط بتاعك واجري على إلهي بحماسك اللي بتجري بيه على إلهك فحط التمثال وقعد له بقى وشوية شوية خدوا معاه الدير وترهبن وكل حاجة كل ده ايه لأنه تلميذ بص على الوثن اللي شايل وثنه وتعلم منه درس قال يا سلام شوف الراجل ده متحمس ازاي ساعات تسمع الأذان في الفجر تقعد بقى ت- تقول الناس دي بس ما عندهاش ذوق لازم يصحونا في الفجر طب ما تصحى تصلي بكر اللي عاوز يتعلم درس يقول اهم بيعلمونا درس بيفكرونا بحاجات ما بنعملهاش ولا احنا ما بنتعلمش ابدا ممكن للتلميذ انه يتعلم درس من كل شخص بس دي تعتمد على التضاعف وعلى قد ايه هو عاوز يتعلم طوبى للجياع والعطاش للبر اللي عاوز يتعلم سهل يتعلم عشان كده لما التلاميذ في مرة مشيوا بعيد عنه كم خطوة كده وقعدوا يتكلموا فيما بينهم من فينا الأعظم فاكرين مسيح له المجد عارف فلما وصلوا قعدوا في حتة كده قال لهم كنتوا بتتكلموا في ايه فكلهم اتكسفوا يقولوا لأنه عارفين إن النوع ده من الكلام بيضايق المسيح السؤال ده بالذات عمره ما هيعجب ربنا يسوع المسيح مين الأعظم مين الأول الكلام ده مش بتاعه خالص فاتكسف وبص في الأرض قام جاب عيل صغير وحطه في النص وخده في حضنه وقال لهم لو ما كنتوش ترجعوا تبقى زي الولد ده مش هتعرفوا تدخلوا السما واللي عاوز يبقى في الأول يبقى في الآخر واللي عاوز يبقى في الآخر هو اللي هيبقى هيطلع في الأول وعلمهم درس من طفل إن الطفل ده أحسن منكم كلكم لأنه يمكن ما جاتش في دماغه الفكرة دي آه، الدروس حوالينا لا تنتهي والمدرسة ما بتقفلش مدرسة الروحيات شغالة 24 ساعة إن كانت الطبيعة أو الأحداث أو الناس ما- يعني لازم هيعدوا عليك 24 ساعة في دروس واللي ياخد واللي يشرب في أكتر من كده نظام الأيام والزمن في دروس طبعا قارئ الدروس دي كان أشهرهم سليمان الحكيم في سفر الجامعة يقول إيه في جامعة واحد حتى مثل كده عن التلميذ يقول ما الفائدة للإنسان من كل تعب الذي يتعبه تحت الشمس دور يمضي ودور يجيء والأرض قائمة إلى الأبد أيام بتعدي جيل يجي وجيل يمشي كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل درس حد حد متصور ان احنا بعد 100 سنة هنبقى قاعدين عادي طب حد اتعلم من الحكاية دي حاجة ما هو درس مش محتاج أبدا يعني ذكاء ولا قراءة ولا فهلوة ولا عبقرية عشان تعرف إن دور يمضي ودور يجيء والأيام بتيجي ورا بعض يقول الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق يعني إيه هي اللفة هتبقى لا تكمل تشرق وبعدين تغرب وبعدين تجري بسرعة عشان تشرق تاني والدوران ده نظام ربنا الريح تذهب إلى الجنوب وتدور إلى الشمال وتذهب دائرة دورانها كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع كل دي دروس من الطبيعة ودروس من الأيام دروس من الأيام مدرسة كمان من المدارس اللي بنشوفها كتير وبنقابلها كتير مدرسة الموت الموت مدرسة والتلمذة على الموت صنعت قديسين ودي كلها مش محتاجة أساتذة ولا رهبان ولا قديسين يعلموها لنا ولا حتى كتاب مقدس ما كلنا بنقابل الموت في حياتنا ناس بيبقوا معانا وبيسيبونا وبطرق مختلفة واللي فجأة واللي بعد مرض واللي صغير واللي كبير ها اتعلمت الدرس ده اتعلمت الدروس ده فيها دروس بلا حدود دروس ملهاش آخر فهمت الدرس ولا لسه انه مثلا الارض لا يمكن تمسك فيها ما تتمسكش الدنيا دي بخار ما تعرفش تمسكه ابدا يظهر ثم يضمحل لسه برضه عاوز تمسك الدنيا بعد كل اللي انت بتشوفهم قصادك بيهرب منهم العمر هرب برضه عاوز تمسك الدنيا لهم عيون يبصرون ولا يفهمون مثلا بتشوف انه لا مفيش حد كان عارف ميعاده طب اتعلمت الدرس ولا لا فهمت ان الحكاية هتيجي فجأة ولا لا ولا لغاية دلوقتي تقول مع الغني الغبي يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة جاله الصوت على طول يقول له ايه يا غبي كل السنين دي ما اتعلمتش الدرس ده كل اللي انت مشيت في جنازتهم ما علموكش الدرس ده انك ما تقولش سنين عديدة دي ابدا ده من الغباء انك تقول في سنين مستنيان يعني. انت تعرف ازاي ما تعلمتش الدرس ده بعد كل ده تشوف الدرس كمان انه الشخص يمشي وبعدين تلاقي اللي حواليه بقوا ايه بيفكروا يقسموا الورث يتخانقوا مع بعض بيبقى هو بقى اللي كان ماسك الدنيا وبيزعق وبي ويطلع هو ماشي في حاله والناس نسيته ايه رأيك بقى انا وانت بعد شوية هنتنسي خالص امال ايه اللي احنا عمالين نهاتي فيه ده وعاوزين الناس تعرفنا وعاوزين اسمائنا تكبر وعاوزين الدنيا تسقف لنا وعاوزين خلي بالك انا وانت هنتنسي هنتنسي وهنبقى ارقام في التاريخ بلا قيمة يبقى مش مستاهله كل الحرب اللي بنحاربها دي مدرسة الموت مدرسة تستحق التلمذة فيها كل يوم كل يوم مليانة دروس ودروس مش كئيبة زي ما الناس فاكرة ولا حاجة هي كئيبة للي مش حاطط عينه على الأبدية لكنها مفرحة للي حاطط رجائه في الحياة التانية اللي حاطط أمله في السماء موضوع الموت يفرحه وما يزعلوش وسيرة الموت ما تزعجوش ودرس الموت يخليه يقول مع بولس لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا من الدروس أو المدارس آه برضو من دروس الموت نسيت أقول لكم بطلان الشهوات كلها يعني إيه تيجي تودع جنازة واحد غني تلاقيهم جايبين له نعش غالي قوي بتاع 5000 جنيه مثلا ادي اللي خده من الدنيا ساب ملايين في البنوك واخد له صندوق شيك جدا يا سلام ده سخرية يعني ادي اللي خده ومش حاطين له حاجة جوه طبعا معاه هياخد ايه معاه طيب ما هو درس اهو فضل يختني يختني يختني وبعدين الفلوس عملت له ايه ولا حاجة لا أجلت ميعاد موته ولا اديته عمر لا ينتهي ولا راحت معاه الحياة الأخرى ولا أي حاجة رست على صندوق شيك فرق جنازة الغلبان عن جنازة الغني الصندوق عندنا احنا كده لما نيجي نصلي نعرف ده باشا ولا غلبان لكن الحقيقة اللي جواه هي هي شوية عظمه وخلاص ادي المصير طب اتعلمت الدرس ولا لا ولا هتفضل تعيش زي ما كل الناس عايشة نفسها تبقى أغنية عشان الصندوق يعني تعيش طول حياتك بتفكر الصندوق يبقى في خمس تلاف جنيه اسمع ما تستاهلش الحكاية انك تفكر بالطريقة دي لكن فلسفة الموت مليانة دروس برضو الجسد الذي يشتهى في حرب الشهوات الجسدية كانوا القديسين عندهم فكرة ساعات يطردوا بها الفكر الشهواني كانوا لما يتحاربوا بجسد بفكرة جسد يشتهوه على طول يعملوا سويتش كده على ان الجسد ده بعد ما يموت هيبقى منظره ايه وريحته ايه فالفكرة دي تطفي نار الشهوة لانه على طول عارف ان الجسد اللي هو حاسس انه مش عارف يقاومه ده او بيشتهيه ايه رأيك ان الجسد ده انت مش هتطيق ريحته بعد ما يموت درس من الموت الذات والكبرياء وبعدين لما بيموت الشخص ولا حاجة ولا حاجة قريت قصة عن عن نوبل اللي هو صاحب جائزة نوبل يعني انه الراجل ده كان بيخترع وهو اللي اخترع يعني الانابل يعني نوع من الانابل الضخمة وكده فكان غني جدا بسبب اختراعاته المدمرة اخوه مات فنزل في النعي خطأ اسمه هو اللي مات فهو عشان بقى عبقري مجنون شوية قرر انه ما يغيرش اللي حصل وهيتفرج الناس بعد موته هتقول عليه ايه ما هو نزل في الجرايد انه نوبل مات وهو ما ماتش فعجبته الفكر فلقى تاني يوم بقى كل الجرايد الشخص اللي بيدمر العالم مات ارتاحت الدنيا من المليونير المخرب فوجئ ان الاختراعات اللي عملها دي اللي كان فرحان بيها دي ما سابتش اي سيرة حلوة بالعكس الناس كلها قالت يعني مشي وخلاص فعلى طول اكتشف انه ماشي غلط فكرس كل فلوسه لجائزة نوبل للسلام وقرر يقضي بقية عمره يخترع اختراعات لعلاج المرضى بالذرة والحاجات دي غير اتجاهه خالص من من خبر موت من مدرسة الموت عرف ان الموضوع اللي هو ماشي فيه غلط هو ما سابش حاجة للناس ده ساب حرب ودمار وخراب وكراهية و... آه... اخر مدرسة بقى اقولها لكم واشطر مدرسة واكتر مدرسة يمكن بنشوفها واكتر مدرسة ما بنعرفش نتعلم منها مدرسة الأطفال التلميذ الروحي يتلمذ على الطفل لأن المسيح له المجد في تعليمه البسيط إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات يعني المفروض نجيب شلة العيال اللي في الحضانة تحت نقعدهم هنا ونقعد نتفرج عليهم ثلاث أيام ونتعلم منهم دروس يتخانقوا ازاي ويتصالحوا ازاي بيلعبوا ازاي بيفكروا في ايه بيحسوا بايه هتكتشفوا فعلا ان حياتهم انقى واجمل جدا من حياة وان هم اقرب جدا للمسيح مننا طب احنا بنتعلم الدروس دي ولا لا قريت قصة جميلة عن طفلة عايشة في امريكا ظن في بلد يعني بيعدي عليها موسم شتاء شديد قوي ومدرستها مش بعيدة عن البيت فكانت بتروح ماشي يعني بلاد زمان والطفلة بتاعت أولى ابتدائي يعني في يوم كان في رعد وبرق جامد ومطر في ميعاد خروج المدرسة فأمها قلقت لأنه هتمشي ازاي وخايفة البرق يجي يخبطها ولا حاجة فخدت العربية تجري عشان تروح لها فلقيتها ماشية في الشارع الناس بتجري وخايفة وبتاع وكل ما يحصل برق تبص للسما كده وتضحك مش تخاف زي العيال وتمشي شوية كمان ويحصل رعد وبرق فتبص للسما وتضحك فجت جنبها وركبتها العربية قالت لها انت مش خايفة قالت لها لا قالت لها لو عايزة كنت اعرف بتضحكي ليه كل ما السما بتنور قالت لها انا قلت بابا يسوع كل شوية بياخد لي صورة فبضحك ده اللي جه بالها ايمان عجيب جدا بس حقيقي ده تصورها انه ربنا بيصورها فالفلاش بيعمل بيعمل برق آه طبعا الايمان ده احنا نحسد الاطفال عليه نبص لهم باعجاب قصة تانية يمكن انتوا عارفينها عن بلد آه حصل فيها قحط شديد بقالهم مدة ما فيش مطر والبلد كلها قررت كانت بلد مسيحية قرية مسيحية فقرروا يروحوا ي- ي- يعملوا صلاة كده في الكنيسة ليلة كاملة عشان موضوع المطر ده وبقالهم شهور مفيش مطر فبيت من البيوت أسرة من الأسر في بنت صغيرة برضه فيلا يا بنتي يلا هنر- هنركب العربية ونروح نصلي في الكنيسة وهي عمالة تلعب وتدور وتنب تنبت كده بتدور على حاجة قالوا لها بتدوري على ايه قالت لهم بدور على الشمسية قالوا لها ليه قالت لهم مش احنا رايحين نصلي عشان المطر ينزل يبقى واحنا نغر- راجعين هنغرق فلازم ناخد الشمسية ايمان بسيط جدا وطبعا المطر نزل عشان ايمان البنت دي آه الأطفال عندهم إيمان يبكتنا إحنا اللي ما بنعرفش نحط ثقتنا في ربنا لكن الطفل ثقته في ربنا أكبر جدا من ثقتنا لأنه بيقبل الكلام أسهل ويقبل الأمور العالية عن التفكير بإيمان ساذج بسيط ما تقول له ربنا بيحبك خلاص شكش ما تقول له نام ما تخافش العذراء معاك صورة العذراء اهي في الأوضة معاك خلاص ينام ويبقى حاسس إن العذراء معاه أنت بقى تملى الأوضة صور قديسين وما تعرفش تنام ليه؟ طب كل دول معاك هو لا ولا ولا مش مش واصلة الحكاية ليه مش طفل مش قادر يصدق مش قادر يعيش بالبساطة دي بالإيمان ده آم، الطفل في إيمانه مدرسة محتاجين ان احنا نبص للاطفال في ايمانهم لانه ايمان الاطفال تلمذة لينا كلنا مش بس الايمان في الاطفال الطفل كمان عنده قدرة على الحب والتسامح مش عند الكبير مش عند الكبير يحكى في قصة في الزمن الشيوعية الأخير ده تعرفين كان في شهداء مسيحيين كتير قوي في روسيا يعني كان في عصر للاستشهاد القرن العشرين ده أو التسعتاشر أو العشرين بالنسبة لروسيا ما جاش زيه في تاريخ روسيا يعني. ففي قصص زي بتاعت الشهداء بتاعتنا زمان فمن ضمن القصص قرية في روسيا خدوا الأب وخدوا ما اتقتل لأنه كان أظن كاهن وبعد شوية خدوا الأم مرات أبونا وكان عندها طفل قد كده وجه العسكري خد الأم يحقق معاه وبعدين تاني يوم خدها وما رجعتش ماتت يعني فالراجل العسكري ده كان ساكن مش بعيد عنهم عسكري ملحد شيوعي مع أمر باعتقال الست دي وساب البنت الصغيرة فلقى تاني يوم أو تالت يوم البنت جاية بتخبط عليه وجايبة له وردة بيضة كد- كبيرة كده فقال لها عاوزة ايه قالت له جايبة أديلك الوردة دي اصل ماما قالت لي ان انت هتعمل حاجة حلوة قوي هتوصلها ليسوع في السماء فانا مبسوطة قوي انك انت وصلت ماما للسماء فجايبالك الوردة دي عشان اشكرك انك وصلتها بالسلامة السماء تخيلوا يعني قدرت ت- تقنعها انه هي هتروح السماء وهتبقى فرحانة مع ربنا ومش مهم انت هتعرفي تعيشي بعديه طبعا الراجل ده بقى مسيحي وتبنى الطفلة دي بعد كده لكن شوفوا عظمة الطفل اللي يقدر يتخطى الحدود الإنسانية العادية ويحب الأعداء وما يقبلش فكرة الانتقام ولا الكراهية ولا الحقد ولا الحاجات دي تلمذة على الأطفال الطفل كمان يميل إلى الفرح إلى البهجة يعني لو اتفرجتوا على أطفالكم أغلبكم رب تلاحظوا أن البهجة ع- بتقل مع العمر يعني إيه لما كانوا أول سنة تلاقيه بيبتسم كتير وي... ويلعب وتاني سنة تل... وبعدين يبتدي من رابع خامس سنة يبتدي النكد والمذاكرة و... والخناق و... وبعدين يجي في سن الشباب يتعالج من الاكتئاب طبعا هو وابوه وامه يعني آه، ايه اللي بيحصل الطفل عنده بهجة طبيعية الصورة اللي المسيح عاوزنا فيها افرحوا كل حين اقول ايضا افرح يعني دي الصورة اللي المسيح مستنينا نعيش فيها ان احنا نبقى مبتهجين وفرحانين وبسطة تعالوا فكروا اي طفل من اللي تحت وهو بيلعب دلوقتي ممكن يكون بيفكر هياكل ايه هيفكر فلوسه فين يعرف يفكر بكرة هنروح ازاي كلكم ممكن تفكروا في الكلام ده هناكل ونشرب ونلبس ونروح ونركب ونعمل وهم كل اللي بيفكروا فيه يلعبوا وينبسطوا صدقوني ربنا عاوزنا نلعب وننبسط وما نفكرش في حاجة يعني ما ما تستاهلش لأن كل حاجة هتمشي لوحدها يا ما فكرنا ولقينا في الآخر الأمور بتمشي لوحدها فكرت ما فكرتش هي بتمشي لوحدها لأنه ده بعد هذه كلها تزاد لكم بس اللي يصدق من من الفضائل الحلوة اللي في الطفل أن الطفل لا يخجل أبدا أنه يسأل بالعكس ده ساعات يبقوا زنانين ومتعبين من كتر الأسئلة بينما الكبير ساعات يستكتر يسأل هو أنا مش عارف لا أنا مسألش يعني الكبير يحس أنه مش عاوز يتعلم هو عارف بينما الصغير عنده اقتناع شديد أنه مش عارف حاجة عنده تواضع تلقائي كده حاسس بالجهل ومش متضايق من الحتة دي فيفضل يسأل في كل حاجة في كل صغيرة وفي كل كبير مفيش أي مشكلة عنده بينما الكبير لا مش أي حد يسأله ولازم يبان حتى هو بيسأل إنه شوية عارف يعني لكن الطفل مفيش أي مشكلة عنده إنه يقول إن أنا مش فاهم ومش عارف ويعني إيه وإزاي ده تواضع حقيقي ببساطة الكبير كله فيه بقى كبرياء وذاته هيقولوا عليا وهيفكروا فيا المسيح له المجد قال على الأطفال كلمة جميلة قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء هذه دي اللي هي معرفة ربنا سر ربنا والأبدية واللاهوت والفداء قصة ربنا ده كله ده أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال بقى أسهل واحد يؤمن بالمسيح هو الطفل في الطقس القبطي في حاجة جميلة قوي في القداس في آخر القداس أبونا بعد ما ينظف الصينية والناس كلها اتناولت بيبقى فرحان قوي مش فرحان عشان خلص القداس فرحان لأنه هو اتناول والناس اتناولت والمسيح كان على ايديه ايه العز ده كله فيرفع الصينية كده ويبص لفوق يقول له فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة لأن ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على بال إنسان أعددته لنا وأعلنته لنا نحن الأطفال الصغار الذين لبيعتك يعني اللي الناس مش دريانة بيه واللي عقول الدنيا كلها مش مستوعباه كان معانا دلوقتي وخدناه زي العيال الصغيرة و وبقينا فرحانين وشبعانين والملكوت والأبدية جوانا والناس بره لسه بتسأل من هو المسيح ومش عارفة حاجة عشان كده يعني فكرت مرة انه ناس وهي داخلة القداس كانت زمان تقلع الجزم وتقلع دماغها على باب الكنيسة وتدخل من غير لا جزم ولا دماغها لكن يدخلوا بقلب بس يسبحوا وينبسطوا ويتناولوا لكن العقل هنا مركون ندخل بقلب الطفل اللي فرحان بربنا اللي يقول له هذا جسدي يقول له طبعا امين طب جسد انت بتقول كده خلاص يبقى كده يقول له طب ده اللي هيديك الحياة الأبدية يقول له حلو قوي هاخده طبعا وده اللي يديني الحياة الأبدية يبقى الحياة الأبدية هاخدها إمام بسيط يجي واحد بقى يقف على باب الكنيسة مش عارف يقلع دماغه فيبقى إيه إزاي بقى ده يبقى جسده وازاي ده يدي حياة أبدية طب واللي ما خدش طب وال يا سيدي اقلع دماغك شوية خليك عيل صغير عشان تعرف تتناول وتعرف تدخل السم مدرسة الأطفال مدرسة جميلة الواحد يعني يبص لهم بإعجاب لأنهم أقرب جدا للسماء مننا و... ونفتكر على الآخر في آخر المحاضرة يعني الآية البسيطة اللي بتقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين